قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني أخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تايه بقالي سنين بعصيك وأنا في خيرك تايه بقالي سنين بعصيك وأنا في خيرك يا رب أدعي مين ومليش إله غيرك اقبلني يا رب لسه بنهتف بكل ذرة في قلوبنا من أول رمضان اقبلنا يا رب ربنا يقبلنا على مكان منا يا رب اللهم امين يعني احد اخواننا احد اخواننا الاطباء ويعني كان واقف نبطشيه في مستشفى الطوارئ فيعني بنساله او يعني احد اخواننا بيساله بيقول له اكتر موقف اثر فيك ايه بيقول له اكتر موقف زلزل قلبي كان مره واقف يعني قرب اوضه العنايه المركزه وقرب اوضه الافاقه فجت حادثه يعني ربنا يعافينا اب وام والبنتين بتوعهم اول ما دخلوا الاب وبنت من بناته ماتوا بيقول انا شامم ريحه برفان من ساعه ما في واحده دخلت المستشفى شامم ريحه البرفان من وانا جوه من ناحيه اوضه الافاقه من وهو جوه المستشفى بيقول كانت الام والبنت التانيين لسه ما ماتوش الام طلعوا لها العنايه المركزه بسرعه البنت كان القلب او النبض توقف في اللحظه دهيت فكان لازم تدخل اوضه الافاقه بيقول لما شفت منظرها وشفت ريحه البرفان وشفت الدم مختلط مع البرفان وشفت ملامح من تحت الدم قد تكون ملامح جميله جدا وشفت الدم مختلط مع المكياج اللي على الوش وشفت الملامح بتاعتها وشفت الهدوم الضيقه اللي هي لابساها بيقول طبعا النبض متوقف يعني لازم تدخل اوضه الافاقه في لحظات في لحظات يجب ان هي تلحق وبيبقى في يعني قصه كبيره يا جماعه قصه كبيره تنفس صناعي الطبيعي واعاده انعاش نبض القلب وممكن حقن ادرينالين جوه القلب بيبقى موضوع رهيب فبيقول انا كل اللي كان راعبني ساعتها وكل اللي كان مسيطر على تفكيري ازاي انها تقول لا اله الا الله ازاي ان النبض يرجع بس تقول لا اله الا الله حتى لو هتموت تاني بس تقول لا اله الا الله بس تقابل ربنا بكلمه لا اله الا الله بس يختم حياتها بكلمه لا اله الا الله وبعد كده اي حاجه ان شاء الله ربنا غفور رحيم باذن الملك سبحانه وتعالى بيقول حاولنا طبعا ساعه الافاقه دي ديت الهدوم مفيش حد بيفكر ده راجل ولا ست ولا ايه اقراءات صعبه جدا والدكتور بيبقى في قمه الارهاق قعدوا في التنفس الصناعي في المساج بتاع القلب في كل الاجراءات بيقول شويه وبدا النبض يرجع فبيقول فرح وبدا يحاول ويجاهد معاه اكتر لعل ان هي تبدا تفوق تقول لا اله الا الله اول ما النبض بدا يرجع بسرعه جري على اوضه العنايه المركزه بسرعه تتحط بقى في اوضه العنايه المركزه بيقول واحنا بنجري لقيت يعني ربنا يعافينا يا رب المخ قدامي على الترابيزه بتاعه بتاعه اللي بيجروا بيها يعني كان في شرخ كبير في الدماغ ومحدش كان واخد باله منه سبحان الله وهو بيوصف منظر الدم مع البرفان الدم مع المكياج الدم مع الهدوم الضيقه الملامح سبحان الله العظيم يا اخواني اي حد مننا اي حد مننا ممكن في لحظه يتعرض لنفس الموقف ده انت جاهز تموت انت عايز تموت كده ممكن شاب يقول يقول انا نفسي اتوب بس مش عارف يا ابني انت مش عارف ليه انت كل اللي انت كنت عايز تعمله عملته كنت عايز تطلع رحلات وطلعت كنت عايز الناس تبص لك وهم بصوا لك كنت عايز تسمع اغاني وسمعت كنت عايز تبقى في حفلات وحضرتي كنت عايز تدخل مواقع ودخلت كنت عايز تتعرف وتعرفت كنت عايز تكلم دي ودي وكلمت ايه اللي انت حسيته بعد كده لسه معذب لسه تايه لسه تعبان لسه نفسيتك مدمره لسه مش عارف تنام يعني بعد كل ده مش نفسك تتوب مش نفسك ترجع لربنا مفيش حد فينا مش عايز يتغير يا جماعه مفيش حد فينا مش عايز يبقى احسن من اللي هو فيه انا قاعد بكلمكم دلوقتي انا لا اتخيل ان قبل ربنا كده أنا عايز اتوب وعايز ابقى اقرب لله سبحانه وتعالى وعايز اعمل حاجات كتير قبل ما اقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى ما فيش حل غير ان ده يتعمل حالا اهو نفسك تتوب نفسك ترجع لربنا نفسي اتوب يا اخواني لو سالنا شاب من الشباب بعد مباراه من المباريات سأل سالناه عن المباراه هيحكي لنا الساعه ونص تمريره تمريره باصه باصه شوطه شوطه اتشطت على ال- على على حارس المرمى وازاي صدها جون جون بالسيناريو بتاعه لو حضر خطبه الجمعه وسالناه الشيخ خطب في ايه ده كانت خطبه جميله طبعا ايه والله ما انا فاكر هو قال ايه سبحان الله لو بنت من البنات اتفرجت على فيلم تحكيه لنا بعد ما اتفرجت عليه لقطه لقطه والاكشن واللي حصل وال... والسيناريو والكلام بتاع الابطال بالظبط بنفس التفاصيل بتاعته وبعد كده لو سمعت درس ديني او اتفرجت على درس في قناه دينيه ها ال- الداعيه قال ايه هي مش فاكره قال ايه يعني هي ممكن تفتكر اسم الموضوع ملامح ولكن مش فاكره قال ايه القضيه ها هنا يا جماعه القضيه في قلوبنا القضيه ان القلوب تتغير يا اخواني والله لازم يبقى نفسنا نتوب لازم يبقى نفسنا نتغير نتغير ليه اتوب ليه قرار التوبه ده قرار ان انا اغير كل حاجه في حياتي قرار جريء جدا وصعب جدا اتوب ليه واتغير ليه تتوب ليه تتوب لان ما حدش هيلاقي السعاده في جهنم انت بتدور على السعاده في جهنم انت بتدور على السعاده في المكان اللي ما فيش فيه غير العذاب بتدور على السعاده في المكان اللي ما فيش فيه غير الشقاء لا يمكن هتلاقي السعاده في المكان اللي انت بتدور عليها فيه لا يمكن هتلاقي السعاده في المكان اللي انت بتدور عليه فيه اتوب ليه تتوب عشان تقدر تقول لا اله الا الله عند الموت عشان تقدري لو في اي لحظه جيتي تقابلي ربنا سبحانه وتعالى تقدري تقولي لا اله الا الله عند الموت يعني احد الاطباء وكان بيحضر دراسات عليا في كندا في مستشفى من مستشفيات كندا وهو هناك في كندا جه شاب عنده 25 سنه مريض بالايدز عنده التهاب رئوي حاد الحاله شبه ميؤوس منها ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا اللي لفت نظره ان الشاب اسمه محمد مش اول مره يدخل المستشفى شاب مسلم ولكن حس ان الشاب ده حس ان هو مشدود ليه فبدا يراقبه الشاب يعني يعني بعدها على طول بدا يدخل في ازمه صدريه حاده وبدا يدخل في حاله حرجه من التنفس بدا يحس ان هو الشاب ده هيموت اتصل بوالدته تعالي لابنك دلوقتي قالت له انا في الشغل بتاعي دلوقتي وما اقدرش ان انا اجي لارتباطي بالميعاد قال لها لو جيتي بعد الشغل ممكن تكوني وصلت متاخر نص ساعه والدته جت بيقول اول ما شافها شاف منظر واحده ملهاش علاقه بالدين لا س- لا مخبر ولا مظهر مفيش علاقه بالدين فبيقول لها ادعي له هو عارف ان امه مسلمه ادعي له قالت له احنا مسلمين قال لها طب اقري القران يمكن ربنا سبحانه وتعالى ترقب القران قالت له انا ما اعرفش اقرا قران قال لها طب بتصلي ازاي احنا ما بنصليش ما بنصليش طب وابنك احواله ايه قالت له هو كان طيب جدا لولا البنت اللي اتعرف عليها من سنه طب بيصلي ما بيصليش بس كان نفسه يحج قبل ما يموت في اللحظه ديت بدات المؤشرات بتاعه هذا الشاب محمد اللي عنده 25 سنه اللي نايم في مستشفى في حاله حرجه في كندا بدات المؤشرات تشير ان النبض في خطر وان حاله التنفس في خطر وان حاله الجسم في خطر وان الدوره الدمويه في هبوط حاد في اللحظه دهيت بدا يحاول ان هو بيقول كان امله زي صاحبنا ده انه يقول لا اله الا الله اصل يا جماعه اللي بيفكر في قضيه الاخره غير اللي ما بيفكرش اللي بيفكر حلم حياته لا اله الا الله عند الموت له وللناس بدا يحاول يقول له قول لا اله الا الله بيقول الشاب بدا مش قادر خالص بيحرك شفايفه بصعوبه بيقول له قول لا اله الا الله قال عايز مسكن بالانجليزي طبعا عايز مسكن للالم قول لا اله الا الله بدا يحرك شفايفه هيقولها هيقولها لا بيقول اي كانت اي كانت مش قادر ان انا اقول الكلمه دهيت وطلب ان هو يشوف صاحبته يشوف صديقته اللي بقاله سنه معاها اللي كانت السبب في النومه اللي هو نايمها دهيت وبعد كده مات بيقول هذا الطبيب انه انفجر في والدته انتوا ضيعتوا الامانه انتوا اللي ضيعتوا اولادكم انتوا اللي ضيعتوا اولادكم اللي انتوا عملتوه فيهم ساعتها يا جماعه لما هتيجي تفكر هتفكر في ايه هيقول لا اله الا الله ازاي اذا كان وانت قوي وبصحتك الوقتي وانت بحياتك وبصحتك ما انتش قادر تطيع ربنا والشيطان قائدك وضحك عليك امال وانت في اضعف لحظه في حياتك هتقدر انك تجاهده هتقدر انك تقول لا اله الا الله وانت في قمه قوتك ما ما رضيتش تعملها وانت في اضعف لحظه في حياتك هتعمل اللي ما قدرتش تعمله دلوقتي ازاي يا جماعه ازاي يا اخواني توب عشان تقدر تقول لا اله الا الله عند الموت توب يا جماعه عشان ما عادش في معصيه مش متعديه خلاص ما عادش المعاصي ما عادتش سهله يا جماعه المعاصي عادت خطيره وكبيره ورهيبه دلوقتي المعصيه الوقت بتعملها مليون واحد بيقلدك يا اللي علمت 50 بنت ازاي يلفوا الطرحه بصوره تشبه بل اشد من المتبرجات وكل واحده علمت 50 واحده ديت فتنت شباب وديت اتبص عليها كل ده في ميزانك يا اللي البلوتوث بتاعك بعت بيه كليب ل 50 واحد من اصحابك ال 50 كل واحد بالبلوتوث بعت 50 ل 50 واحد من اصحابه ده اتفرج وده اثار شهواته خلته يعمل معصيه سر وده اثر شهواته خلته يقع في الزنا كلها في ميزانك يا اللي شربت 50 واحد سجاير كل واحد منهم علم 50 واحد ازاي يشرب كل ده في ميزانك يا اللي علمت 50 واحد المخدرات ويجيبوا منين ويشربوا ازاي وانواعها واديتهم فلوس في اول مره يشربوها كل واحد علم 50 واحد ده شرب مخدرات قتل ابوه ده شرب مخدرات وقع في الزنا ده شرب مخدرات حياته انتهت وانهارت وانهارت كل ده في ميزانك يلي دخلت على موقع من مواقع القذره وعرفتها ل 50 شاب كل واحد منهم عرفها ل 50 واحد امال المعصيه انتشرت ازاي كل ده في ميزانك يلي دخلت على موقع اغاني وبعته بعته على الايميل ل 50 واحد ال 50 واحد وانت بتبعت لهم دعوه دعوا 50 واحد كل واحد منهم كل ده في ميزانك كل ده في ميزانك اللي عرفت صحباتك على الاولاد اللي انت عارفاهم عرفت 50 واحده من صحباتك على الاولاد اللي انت عارفاهم كل واحده منهم عرفت 50 واحده وخلاص والاختلاط انتشر في المجتمع والعلاقات المحرمه والجواز العرفي وكل ده في ميزانك يا اللي علمت 50 بنت المكياج وعرفتيه عرفتيهم يرسموا المكياج ازاي كل واحده علمت 50 واحده المكياج دي فردت شاب ودي بص لها 1000 واحد وهي ماشيه ودي بقى منظرها ملفت وكل ده في ميزانك يا جماعه المعاصي عادت خطيره اول مغني عمل حفله في شرم اول مغني عمل حفله في دبي اول مغني عمل حفله في الساحل الشمالي اول واحده عملت كليب اول واحده اول واحده كشفت نفسها اول واحده تبرجت اول واحده كل ده كل اللي بعد كده في ميزانهم كل اللي بعد كده الذنوب عادت متعديه يا جماعه يجي صاحب الذنب يوم القيامه يلاقي الصحيفه بتاعته مهوله مليانه حاجات رهيبه انا عملت ده كل ده امتى ده ده عايز واحد عاش 1000 سنه عشان يعمل الكبائر دي كلها يجي تحت القبر يذهل من الحساب بيتحاسب على ايه يجي على الميزان يلاقي نفسه بيتحاسب على حاجات مهوله بيتحاسب على 3 4000 واحد عصوا ربنا بسببه بسبب اللي هو علمهم المعصيه والمعصيه بدات تنتشر وكانت النقطه من عنده المعاصي مفيش حل غير انك تحرق السفن احرق السفن احرق السفن الشوارع اللي كنت بتمشي فيها وفيها ناس بتخليك تعصي ربنا سيبها الكمبيوتر بتاعك ما تظبطوش في الاوضه بحيث ان يدخل الاوضه عليك ما يشوفش الشاشه اظبطه بحيث ان يدخل الاوضه فجاه يشوف الشاشه العربيه بتاعتك العربية بتاعتك تشيل الفمي منها بحيث انك انت كل الناس تبقى شايفاك جوه العربية المحمول بتاعك احرق الشريحة لو ما انتش عارف تتخلص من المكالمات اللي انت بتجيلك كل واحد منكم عارف نقطه ضعفه عارف الحاجه بل الانسان على نفسه بصيره عارف الحاجه اللي لو تخلص منها باذن الله باذن الله هي دي النقطه اللي بتوقعه كل مره وعارف قلبه بيجي ازاي وعارف ايه الحاجه اللي لو عملها ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يفتح له طريق التوبه احرق السفن اتوب ليه مش نفسك تتوب مش نفسك تتوبي مش نفسك تتغير تتغير عشان ربنا يغير معاملته معاك عشان ما تعيش محروم واحد وانا رايح درس من دروس القرى قريب واحد وقف وقفني بيعيط في الشارع وبيجقر ابويا غني عنده الاراضي اللي حواليك ده ايه والارض دي والحته دي انا نايم في الاوضه ده اللي في الشارع ده انا واولادي ادى لاخواتي وحرمنا انا اداهم كلهم سبحان الله دخلت وانا ما اعرفش حرمه ليه بس بالتاكيد في سبب اشمعنى ده دونا عن كل اخواته الله اعلم اشمعنى انت اشمعنى انت اللي مش عايز سعيد اشمعنى انت انت محروم يا ابني انت محروم بدل عشان ربنا يبدل معاك غير معاملتك لربنا عشان ربنا يغير ليك عشان كل كل اللي انت محروم منه ربنا يديهولك سبحانه وتعالى انت اللي حارم نفسك بايديك انت اللي مسبب المعامله اللي ربنا بيعملها لك بنفسك اتوب ليه تتوب ليه لانك انت بتموت وانت مش حاسس قلبك بيموت وانت ما انتش حاسه قلبك بيموت فاكر اول مره عصيت ربنا فاكر اول مره شربت مخدرات فيها كان احساسك ايه وانت مرعوب وخايف من ربنا وحاسس انك هتموت وقلقان الوقت الوقت بقت حاجه عاديه جدا وبقى ما فيش اي قلق منها خلاص قلبك بيموت فاكر اول مره صاحبك وهو بيشرب خمر وهو مرعوب وحس ان هو طب هيصلي ازاي وهيتقبل له صلاه ازاي وهيعمل ايه وحس ان لعنه لعنه ربنا تنزل عليه بعد مرت الايام الوقت بقى بيدخل لسانه جوه كاس الخمر عشان يجيب اخر قطره من جوه الكاس فاكره اول مره تبرجت فيها وكلمت شباب فيها كنت خايفه كنت خايفه من ربنا كنت قلقانه من المعصيه اللي بتعمليها الوقت عاد عادي جدا جدا ده بيتصل في التليفون وده بيبعت لي رساله بترد عليه وده بعت لك على الايميل وبتشيتي بقى ده عادي جدا فاكر اول مره دخلت فيها على مواقع قذره فاكر وانت مرعوب وحاسس ان صعقه من السماء تنزل عليك شايف الوقت الوقت وانت قاعد تضرب الزراير بتاعه الكمبيوتر على كذا موقع مع بعض يفتحوا في وقت واحد وانت ولا كانك بتعمل حاجه انت قلبك بيموت انت دينك بيموت وانت مش حاسس انت ايمانك بيموت مع كل مره بتعصي ربنا فيها انت قلبك بيموت مع كل مره بتعصي ربنا فيها قوم فوق فوق قبل ما تموت فاكر الشيطان تعب معاك اول مره عشان تعصي ربنا ازاي فاكر الشيطان تعب معاك اول مره عشان تكلمي شاب ولا تعصي ربنا ازاي الشيطان مستعد اول معصيه معاك يصبر 20 سنه بعد كده هيشاولك بصبعه الصغير انت اللي هتيجي وراه زي ما بيحصل دلوقتي نفسك تتوب عملت كل حاجه وعايش تعبان ايه اللي مخليك عملت كل اللي انت كنت عايزاه وعايشه تعيسه ايه اللي مخليكي مش عايزين تتوبوا يا شباب مش عايزين تتوب يا كل عاصي مش عايز تتوب يا كل غافل مش عايزه تبقي احسن يا كل واحده ممكن تكوني شايفه نفسك كويسه بس في احسن من كده كتير يقينا ممكن تقابلي ربنا احسن من كده اتوب ليه تتوب لانك هتموت كده انت عايز تموت كده انت جاهز تموت كده معقوله جاهز انك تموت كده ازاي يا جماعه يا جماعه يا كل واحد عمل قريه سياحيه ويكلمك يقول لك الحمد لله ربنا من عليا بقريه فيها ناس انت دي مش منه من ربنا ولا حاجه ده انت بتضيع نفسك كل واحد يا مغني يا اللي كنت معتكف في مدينه نصر سبحان الله العظيم وكنت معتكف وسمعت دين وعرفت كل حاجه ورجعت تاني يا اللي كنت في يوم من الايام مع الملتزمين وقلت لهم ما تسيبونيش وسبحان الله الوقت رجعت تغني تاني يا اللي كل العمراويه بيسمعوك يا اللي كل التمراويه بيسمعوك يا كل مغني يا اللي السكرتير بتاعك ووكيل اعمالك مات واتهزيت وقتها ورجعت تاني يا كل واحد مخدوع انت لما بتقعد في لقاء تلفزيوني والمذيع ولا المذيعه المتبرجه تقول لك حفله الجزائر اللي حضرها 200000 واحد الحفله دي اثرت في مجدك وتاريخك بتضحك عليك بتضيعك كل دول بيضحكوا عليك كل اللي بيتفرجوا عليك ده انت وهم ممكن تروحوا جهنم لو ما تبتوش كل ده وهم كل الجمهور اللي حواليك ده هيتفض في لحظه ده لحظات انت بتضيعهم وبتضيع نفسك كل واحد منهم خرج بز- بذنب حفله حضرها وانت خرجت بذنب 200000 حفله في ميزانك غير الذنوب اللي انت عملتها انت عايش في وهم فاكر فلانه الممثله الفنانه اللي اتقتلت اللي اتقتلت في دوله من دول الخليج ولغايه الوقت المحاكمه بتاعتها فاكر اتقتلت وسندريلا اللي انتحرت وفلانه اللي قبلها بسنتين اتقتلت لما جوزها شك فيها دي النهايات يا ابني دي نهايه الطريق اللي انت ماشي فيه يا كل مطرب يا كل مغني يا كل ممثل يا كل عاصي الناس بتعصي ربنا اقتطاء بيه يا كل امام في المعصيه يا كل محارب لدين الله بالمعصيه وفرحان ان الناس وراك وانت مش عارف انها حسره عليك في الدنيا والاخره عايز تبقى دي نهايتك في الدنيا شعرك الجميل اللي انت حاطط فيه جل بكام عايزه يتحرق في جهنم عايز عينيك الجميله اللي عاجبه الاخوات دي تتحرق في جهنم عايزه جسمك ده يتحرق في جهنم عايز كل عايز جسمك يولع في نار جهنم انت ماشي في الطريق ده ليه انت مضحوك عليك انت مضحوك عليك ما تقولش الحفله الفلانيه ربنا وفقني فيها وفقك في ايه ده الشيطان اللي كان واقف معاك فيها ما تتخدعش وانت يا كل واحد بتشوف مغني ولا ممثل تسلم عليه بانبهار انت بتفتنه في دينه انت بتشجعه على اللي هو فيه انت المفروض ما تبصلوش اصلا ولا تبصله انت بتوديه في جهنم زي فلانه اللي اتقتلت في الخليج ولسه بيحققوا في قتلها وهي لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تقول له يا رب الملحن اللي كان بيلحن لي كان مسلم وكان يا رب المخرجين مسلمين ويا رب الجمهور اللي كان بيسقف لي مسلمين واللي كان بيصمم لي الفساتين الكاسيه العاريه بتاعتي مسلمين ويا رب كل اللي خدعوني واللي كانوا بيدفعوا فلوس في اي حفله انا فيها مسلمين كل دول كانوا بيقولوا لا اله الا الله انا يا رب انا يا رب ضحيه كل دول ما تضحكش على نفسك ما تضحكش على نفسك هتموت كده ازاي اليومين دول الواحد قاعد في اكتوبر يعني نتيجه ال... ال- نتيجه الظروف اللي احنا فيها الله المستعان ربنا يقبلنا على مكان منا الواحد قاعد في اكتوبر يا اخواني سبحان الله لما بشوف شباب العرب اللي جايين يدرسوا في جامعه اكتوبر ولا جامعه المنصوره عندنا ولا الواحد بيستغرب ايه الفجور ده ايه الفجور ده ايه العطش لمعصيه ربنا بكل انواع المعاصي دي ايه الفجور اللي وصله ده ده لو مات كده هيموت ازاي هتموت زي الممثلين لو شفتهم هما بيصوروا يا جماعه الافلام بتاعتهم سواء خ... لقطات بره او في مدينه الانتاج يا جماعه والله ما بيقدروا يضحكوا ما بين اللقطات ما حدش فيهم بيقدر يبتسم تعساء التعاسه على وجوههم ال- القفله على وجوههم والعياذ بالله دول بيمثلوا عليكم انهم بيضحكوا دول لما بيضحكوا من ورا الشاشه دول بيمثلوا يا جماعه دول عايشين في تعاسه ربنا مش قادرين يضحكوا ما بين اللقطات وبعضها ال Satanics لما تشوف ال Satanics عبدة الشيطان دول خرجوا منين وازاي المجموعه دي كلها خرجت ايه الشجره اللي دول كانوا الثمره بتاعتها يا اخواني يا اخواني الموضوع هتموت كده ازاي احد الشباب شاب من الشباب المشهورين في نادي من النوادي الكبيره في القاهره شاب من الشباب المشهورين في هذا النادي يعني كان بيشرب مخدرات بصوره فظيعه اتعزم على حفله مع اصحابه راح هناك شرب لغايه ما خلص المخدرات اللي كانت معاه عايزين نشرب يا جماعه مخدرات اتخنقوا منه ساب الحفله ومشي راح نزل على النادي اللي هو بيحبه على طول فيه لقى اصحابه هناك قال لهم عايزين نشرب يا جماعه مفيش اتخنقوا منه مش وقته خرج من النادي مخنوق قابل واحد صاحبه قال له انا عايز اشرب تعالى نجيب مخدرات ونشرب قال له انا تبت بقالي ثلاث ايام سمع الكلمه دي سبحان الله قال له طب وانا كمان تبت انا قررت اتوب الشاب ده بيحكي قصه يا جماعه لعلنا نقدر ان شاء الله ان احنا يعني سبحان الله العظيم نحكي قصته بالتفصيل او نتكلم معاه او نجيبه بالتفصيل المقصد ان اللحظه الفاصله لما نام يا اخواني نام يعني في هذه الليالي بيقول كان بيسمع خطوات ملك الموت كان بيسمع خطوات وهو نايم كان خطوات جايه له يحس انه ملك الموت يعني طبعا هو ده يعني كان بيسمع خطوات يظن ان يظن ان كانه ملك الموت حاسس انه هيموت نام بعدها بيومين او ثلاثه حلم ان هو مات وحلم ان هم جو بيغسلوه وان البيت خلاص مقلوب وان هو بيتغسل الوقت اللي خلاص امه قدامه امه قدامه بتبكي عليه بيقول لها انقذيني انا ما متش ومش حاسه بيه غسلوه كفنوه وشايلينه رايحين بالمقبره بيحلم ان هو خلاص ما حدش داري بيه وبيصرخ فيهم انا ما متش انا مش عايز اموت كده انا مش عايز اموت كده ما حدش حس بيه لغايه ما دفنوه بيقول صحي من النوم مفزوع مش قادر يتخيل انه لسه في الدنيا مش قادر يتخيل انه لسه عايش مش قادر الشاب ده دلوقتي بفضله ومنه الله من شباب الدعوه من شباب الدعوه لعله من جنود ربنا بفضله ومنه الله في الدعوه بعد حياه الضياع اللي كانت فيها عقبال كل شباب المسلمين وكل نساء المسلمين وكل رجال واطفال المسلمين نرجع امه مباركه زي المدينه المنوره كده ايام النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام تتوب ليه تتوب ليه تتوب لانك انت ما ينفعش تموت كده ما ينفعش تنزل قبرك كده ما ينفعش يا جماعة تموت كده اتوب ليه اتوب ليه يا ابني انت عامل زي اللي واقف على شريط قطر وبيقول اه امشي من على الشريط ليه الحق يا ابني توب الحق توب يا ابني الشاب اللي كان مع اتنين شباب على الطريق بتاع الساحل سبحان الله العظيم وهو مع الاتنين شباب على طريق الساحل ويعني يمكن اشرت لكم للقصه دي يا اخواني لما عملوا حادثه الاتنين ماتوا وصاج العربيه اتطبق عليه ودخل في كل حته من جسمه ثلاث ساعات بيحاولوا ينشروا الصاج ثلاث ساعات بيحاولوا يطلعوه ثلاث ساعات بيتعذب جوه تابوت الصاج قبل ما يموت ويكشفوا الصاج يلاقوه مات جوه وهو بيصرخ ويعيط انا مش عايز اموت انا مش عايز اموت الحق توب الحق توب امسك المصحف الليله قوم امسك المصحف قوم اتوضى قوم اغتسل وقوم امسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى افتح المصحف وحس ان اول مره في حياتك هتسمع الايات ديت حس ان جبريل لسه نازل وابواب السماء السبعه اتفتحت وجبريل عليه السلام لسه نازل الوقت بالايات دي حس ان الايات دي اول مره هتقراها في حياتك امسك ايات الجنه ايات الجنه حبيب قلبي وبص فيها ايه ده ايات الجنه بتقول لك انت بتبيع ايه بايه انت بتضحي بايه عشان ايه انت بتعملي ايه ايات الجنه ايات الجنه بتقول لك انا بكلمك مش عن نعيم اصناف نعيم في نادي من النوادي ولا اصناف النعيم في قريه من القرى السياحيه انا بكلمك عن اصناف النعيم في جنه الرضوان ايات الجنه بتقول لك ان متر الجنه فيه نعيم واصناف نعيم اغلى من بورصه بورصات امريكا وذهب القارات السته واسطول عربيات الكره الارضيه والمليارات بتاعه اقتصاد العالم كله ده المتر الواحد من الجنه بعد كده هتلاقي ايه من ايات النار وانت بتقرا ايات النار افتكر ايات النار بتقول لك بص اقراها وشوف لسه ال super stars جميله لسه ال Star Academy جميله لسه التبرج واعجاب المعجبين بيكي حاجه بتبهجك وبتمتع نفسيتك اقرا اقرا هتلاقي نار كل جزء فيها مكلف بحاجه من الحاجات كل جزء فيها له مهمه من المهام الحطمه بتحطم العظام سقر بتدوب اللحم بتسقره بتدوبه بتسيحه لظى نزاعه للشوى بتسلخ الجلد بتقطع الاطراف اللي ما رضتش تسجد بيها لله سبحانه وتعالى كل جزء في النار مكلف بنوع من انواع العذاب كل جزء في النار مكلف بنوع من انواع العذاب اقلب على ايات الموت هتلاقي الحقيقه هتلاقي الحقيقه هتلاقي مستقبلك اللي انت بتهرب منه هتلاقي هتلاقي انك انت بتسمع الوقت عن يوم القيامه في دقايق انما هتعيشه 50000 سنه هتلاقي المستقبل اللي انت ما بتفكرش فيه بس هيجي لك هيجي لك قلب في القران اقرا في القران اقرا عن الدنيا اقرا عن ايات الدنيا في القران لحد ما تشوفها زي ما النبي عليه الصلاه والسلام شافها جناح بعوضه اقرا عن الدنيا لحد ما تفتكر الوزير الفلاني فين ماتوا بقى تراب الممثله العالميه المبهره فين اللي بعد ست ساعات لما واحد شاف صورتها بعد موتها بست ساعات كره انه يسمع اسمها فين بعد موتها باسبوع لما شعرها وقع وحواجبها وقعت وعينيها فر... انتفخت وانفجرت وسالت ولسانها طلع وجلدها اتقشر وضوافرها وقعت واسنانها وقعت والدود جري في جسمها فين كل ده شوف الدنيا على حقيقتها اقرا المصحف افتحي المصحف الليله افتحي المصحف وعيشي مع ايات ربنا بحق وحقيقي وعيش مع نداء ربنا ليك وعيش مع رسائل جبريل اللي ربنا نزلها مع سيدنا جبريل ليك وعيش مع الايات اللي نزلت على جبل تخليه تراب تذروه الرياح الحق فوق الحقي فوقي الحقي قومي باللي انت فيه الحق توب الحق توب محدش يعرف هيقابل ربنا امتى يا جماعه يا اخوانا اتوب ليه انت لسه مش نفسك تتوب لسه مش عايز تتوب توب لانك بتغرق وانت مش حاسس انت بتغرقي وانت مش حاسه كان في بنت بنت من البنات ادمنت المعاصي والكليبات والاغاني والمعاصي وكلام الشباب لدرجة ان ابوها قال لها لولا حرام كنت قتلتك امها كانت بتبكي من القهر عليها كانوا عايشين في فيلا فيلا جميلة وفيها حمام سباحة و ابوها وامها خرجوا مرة معاش غير الخادمة ومعاها اختها مها الصغننة اللي عندها سبع سنين مها اختها جات لقتها مشغلة كليبات واغاني وقاعدة ترقص في الأوضة لوحدها عليها قبل ما تبدأ بقى سلسلة التليفون والمكالمات والشاتنج والحاجات دي كلها فقالت لها انا خايفة وانا قاعدة لوحدي اقعدي معايا تعالي انزلي الجنينة معايا انا خايفة قالت لها اخرجي بره ما تضايقنيش ونقرت اختها وخرجتها روحي اقعدي مع الخادمه روحي اقعدي معاها وهي تسليكي ورجعت تاني بقى لسلسله المعاصي الرهيبه بتاعتها ساعه ساعتين بدات تقلق على اختها الصغيره نزلت تدور عليها في الفيلا مش لاقياها تدور عليها في الجنينه بتدور بتبص في حمام السباحه لقت حاجه فيه بتبص لقت اختها الصغيره مها الصغيره وهي يعني حاولت انها تعوم حاولت انها تقعد الله اعلم ايه اللي حصل وقعت في حمام السباحه وماتت هم بيطلعوا اختها بتحاول تهزها تشوف نبضها ماتت ماتت الطفله الصغيره ديت الطفله الصغيره ديت ابن انت وانت بتعصي ربنا انت انت بتغرق زي الطفله دي انت وانت بتعصي ربنا انت بتغرق الدنيا كلها معاك انت بتغرق الامه كلها معاك امال ربنا ليه قال وتوبوا الى الله جميعا جميعا ليه لان كل واحد بيعصي هيضيع الدنيا كلها معاه هيضيع الدنيا كلها معاه دينك بيناديك كل مسلمه بتغتصب محتاجه راجل يدافع عنها بتناديك كل مسلم في سجن من سجون اليهود بيناديك محتاج راجل يفك اسره كل ارض من اراضي المسلمين بتضيع بتناديك محتاجه راجل يحررها كل انت انت الامه كلها متضرره بالمعاصي اللي انت بتعملها ابوك ممكن يكون الفقر اللي بقى فيه بسبب معاصيك اختك ممكن تكون اتاخر جوازها بسبب معاصيك انت معاصيك ما تعرفش هي خانقه الناس كلها ازاي ما تعرفش هي مأثره على الدنيا كلها ازاي بسبب المعاصي اللي انت بتعملها الحق توب اتوب ليه اتوب ليه اتوب ليه انا انا انا ساعات بيبقى نفسي اتوب بس برضه انا عايز اسال اتوب ليه تتوب لان الذنب مش هيقف عند الذنب الذنب بي... الذنب بيضيع عارفين الراجل اللي كان ماشي في الطريق وكان بيطلق بصره في الحرام على طول بدات بغض الب... بعد بغض البصر شاف فتاه فاتنه معديه في الشارع فتن بيها حاول يكلمها ما استجابتش حاول يراقبها لحد ما عرف بيتها حاول يتجوزها اكتشف ان هي مش مسلمه وهو مسلم فتن بيها لحد ما عقله كان هيضيع حاول يوصل لها بكل طريقه طريق مفيش فايدة لحد ما مرض وكان هيموت زار واحد وهو يكاد يموت بيقول له بيقول له طب افتكر الحور العين في الجنة هم اللي ممكن يعوضوك ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرزقك اياهم في الجنة قال له انا عايز دي انا حتى لو دخلت الجنة مش عايز دي قال له بس ما ينفعش تبقوا مع بعض في الجنة لانها مش مسلمة وانت مسلم ما ينفعش قال له يبقى والعياذ بالله البعيد يموت على الملة بتاعتها عشان يبقى معاه في الاخرة ويموت في هذا المرض فعلا والمعصية اطلاق البصر في الحرام يؤدي الى الكفر اطلاق البصر احد شيوخنا الكبار يعني شيخ من مشايخنا ومن مشايخي يعني كان ماشي على الاوتوستراد مره وماشي بالعربيه لقى شاب جنبه والعربيه بتاعته بتتمطوح وبرضه ماشي بسرعه شديده جدا ومعاه بنت وطبعا مشغل اغاني باعلى صوت قال العربيه دي هتتقلب بيقول 30 كيلو ولقيت العربيه فعلا اتقلبت اتقلبت فبيقول الشيخ قام واقف العربيه ونزل يجري على الشاب والفتاه يحاول ينقذهم ولا يعمل حاجه بيقول لقيت البنت ماتت ولقيت الشاب بيحتضر بيحاول انه يقول له قول لا اله الا الله بيقول بص له وقال له انا بكرهه انا بكرهه مات والعياذ بالله مات على ذنب كفر والعياذ بالله مات على كلمه كفر وكانت البدايه معصيه المعصيه بتؤدي بالكفر ما تقوليش اتوب ليه ابليس بسبب سجده ما رضاش يسجدها اتطرد من الجنه انت كام سجده ما رضتش تسجدها وكام صلاه ضيعتها ادم بسبب لقمه ربنا قال له ان دي ما ينفعش ياكلها كلها خرج من الجنه انت كام لقمه ربنا نهاك عنها كام لقمه مال حرام كلتها انتوا متوقعين ايه يا جماعه يا جماعه تتوب ليه انت كل ذنب عملته وكل ذنب بتعمله ياما في ناس عملته وربنا فضحها ولسه ساترك ياما في ناس عملته وربنا سبحانه وتعالى انتقم منها في الدنيا ولسه حليم عليك ياما في ناس عملته وماتت عليه وانت لسه عايش الحق نفسك ياما في ناس والعياذ بالله عملته ياما في ناس في القبور الوقت ماتت ماتت وكانت بتعمله في الدنيا وبتتعذب الوقت عليه لو سمعت صوت تعذيبها على الذنب اللي انت بتعمله او لسه عامله او ناوي تعمله الليله هترعب انت ربنا لسه ساترك انت مهدد بكل ده انت مهدد تعيش حياتك مهدد ليه تتوب ليه اتوب ليه تتوب ليه ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا يتوب الى الله تتوب بالسمع نداء مولاك وبيتنزل لك كل ليله بيناديك عبدي لبيك حبيبي الله يا عبادي الذين اسرفوا يا اللي اسرفت على نفسك بالمعاصي لا تقنط من رحمة الله مش سمع نداء ربنا سبحانه وتعالى ليك وهو بيناديك سبحانه وتعالى بيناديك كل ليلة وبيناديك بيناديك أقبل إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان مش سمع نداء ربنا أحد الناس الصالحين كان في صحراء على دبة معاها زاده وطعامه وشرابه طلع عليه قطع طريق قال له هقتلك قال له طب خدهم وسيبني قال له لازم أقتلك سبحان الله قال له طب سيبنا صلي ركعتين سابه بيقول من فزعه وهو بيصلي ما افتكرش غير قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه قعد يقولها في الصلاة خلص الصلاة وهو بيخلص في الصلاة لقى واحد بينقض على اللص ده وبيقتله خلص الصلاة بيقول له من أنت أنت مين وطلعت منين في الصحراء دي قال له أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ان انت مضطر انت مضطر قول لربنا يا رب انقذني قول لربنا يا رب اهديني احد الشباب كنت اعرفه كان غرقان في المعاصي وما كانش عارف يعمل ايه الشاب ده اخواني الشاب ده بيقول لي كنت بصحى كل يوم بالليل عشان اذاكر اقول يا رب اهديني شهر كامل ربنا هدى بعدها ومسك امام مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى بعدها فتره قصيره اخواني في الله اتوب ليه تتوب ليه تتوب عشان تنقذ نفسك تتوب عشان ما تهونش على ربنا اكتر من كده عزوا هانوا علي فتركتهم ولو عزوا علي لعصمتهم انت عارف انت بتعصي ليه لانك كنت عليه انت عارف تركك تعصيه ليه انت عارف سبك تعصيه ليه لانك انت هنت عليه هنت عليه انت لما بتشوف واحد بيطاع ربنا قلبك مش بيتشق يا اللي ما بتصليش لما بتشوف واحد بيصلي بيحصل لك ايه لما بتشوف واحد بيعبد ربنا بيحصل لك ايه هتعمل ايه هنعمل ايه يا اخواني هنعمل ايه كفايه ظلم لنفسنا اكتر من كده كفايه ظلم لنفسك بقى ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون العلماء قالوا يبقى يا تائب يا ظالم انت ظالم لنفسك انت بتضيع نفسك انت بتدمر نفسك كفايه ظلم بستشعر قول الله لسيدنا موسى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين ائتي بكل قوه انزل انفضهم انزل هزهم انزل زلزلهم ائت القوم البلد كلها بقت كده الدوله كلها بقت على المعاصي الناس نسيت ربنا انزل يا موسى انقذهم ان ائت القوم الظالمين اللي ظلموا نفسهم اللي عملوا الدنيا اعظم ما عملوا الاخره اللي عملوا الخالق احسن ما عملوا المخلوق كفى بهذا ظلما يا اخواني عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى عايزين نتوب انت عملت كل حاجه ولسه تعبان عملت اللي انت نفسك فيه ولسه معذبه بصيت وسمعت حرام وقلت حرام ومشيت في سكك حرام وكلت حرام وانت عملت كل اللي انت عايزاه وبعدين وبعدين بعد كل المعاصي دي لسه تعيس يا جماعه ما حدش يدور على السعاده في جهنم ما حدش يدور على السعاده في جهنم ابدا يبقى بيدور على الوهم بيدور على الوهم انا عايز اقول لكم ايه انا عايز اقول لكم انا عايز اقول لكم يا جماعه ان كل واحد مننا عشان يبدا يتوب احنا قلنا ان في توصيات عمليه باذن الله قلنا ان السلسله معاها توصيات عمليه انا التوصيه بتاعتي الليله انك انت هتجيب ورقه وقلم ان شاء الله باذن الله قبل ما نلتقي تاني هتجيب ورقه وقلم وهتبدا تكتب انا مش عايزك تجيب ورقه انا عايزك تجيب كشكول وتبدا تفهرس ذنوبك واجه ذنوبك لما تكتب ذنوبك الوقت هتكتشف انك عايز عمر قد العمر اللي انت عصيت ربنا فيه عشان تتوب بس ربنا غفور رحيم هتكتب ذنوبك عشان تتوب من ذنب ذنب عشان ما تتسالش على ولا ذنب هتكتب ذنوبك عشان تعرف انت فين وتعرف حقيقه وضعك وتعرف انت لازم تفوق قد ايه انا عايز اساعدك في كتابه ذنوبك انا عايزك ما تتكسفش اكتب اكتب مختصر ليها اكتب رموز ليها لو انت خايف ان الكلام ده يقع في ايد حد صور فهرس كتاب الكبائر وحطه صور فهرس كتاب المناهي والحرام في رياض الصالحين وحطه اكتب ذنوبك هات ورقه كربون اسود وحطها يمكن تفكرك بذنوبك وابدا اكتب اول صفحه اه اول صفحه الذنوب اللي في حق الناس المظالم كل مدرس كلت عليه فلوسه كل واحد اختبتيها كل كل الصفحه الثانيه قطعه الرحم اللي انت عملته مع ارحامك ومع جيرانك الصفحه الثالثه حقوق الوالدين كل الذنوب بقى اكتب بقى تحتها اللي انت عملتها في حق امك وابوك وكم مره شوحت وكم مرة اذيتهم وكم وكم وكم وكم مرة اختبتهم الصفحة اللي بعدها اكتب الفرائض اللي انت ضيعتها كل فجر ضيعته كل صلاة ضيعتها كل مرة خرجت مش محجبة كل مرة الفرائض الفروض اللي انت ضيعتها الصفحة اللي بعدها اكتب امراض القلوب اللي عندك اكتبي امراض القلوب والمع... والشهوات اللي في قلبك اكتب امراض القلوب دي خطيرة الصفحة اللي بعدها اكتب العلاقات المحرمة اللي في حياتك اكتب كم علاقة حرام في حياتك وكم علاقة حرام في حياتك الصفحة اللي بعدها كل صفحة يا جماعة لو انت عايز تقسمها تقسيمة تانية في ورقة اكتب الذنوب اللي ممكن تضيعك في القبر اللي هي الفرائض الفرائض اللي هتتحاسب عليها في قبرك الفرائض اللي ضاعت الصفحة اللي بعدها اكتب الذنوب اللي ممكن تضيعك على الصراط صلة الرحم مستنياك على الصراط بر الوالي حقوق الوالدين وصلة الرحم الصفحة اللي بعدها اكتب الذنوب اللي ممكن تضيعك في العرض على الله امراض القلوب هي اللي بتضيع في العرض على الله ربنا يعافينا الصفحة اللي بعدها اكتب الذنوب اللي ممكن تضيعك على الميزان اللي هي الذنوب المتعدية المعاصي اللي انت علمتها لغيرك كل معصية علمتها لغيرك كل مرة غيرك اقتد- اقتدى بيك في معصية او اقتدى بيك في معصية الم... الصفحة اللي بعدها اكتب الذنوب اللي ممكن تضيعك على القنطرة اللي هي مظالم العباد وحقوق العباد وكل واحدة مشيت معاها وابوها يستناك ومظالم الناس والعلاقات المحرمة يا جماعة نحصي ذنوبنا يا جماعة الكشكول بتاع الذنوب ده لازم نعمله لان الكشكول بتاع الذنوب ده هنشتغل عليه طول الشهر ان شاء الله الكشكول بتاع الذنوب ده هنشتغل عليه مع بعض لسه كتير الكشكول ده كل ما هتطلعه هتعرف انت فين من ربنا هتعرف انت محتاج تتوب قد ايه هتعرف مجهود التوبه اللي مطلوب منك مجهود التوبه اللي مطلوب من حياتك قد ايه ما تجيش بعد كده تقول اتوب ليه تتوب ليه تتوب عشان تنقذ نفسك تنقذ نفسك من الالام اللي انت فيها تنقذ نفسك من العذاب وجراح القلب اللي انت فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قال لك يعني ايه اسوه قال لك القاس القاس اللي هو الطبيب القاس اللي هو الطبيب يا جماعه يعني ما فيش ما فيش واحد مجروح ما بيدورش على طبيب يعالجه انت قلبك مليان امراض انت حياتك مليانه عذاب ما فيش علاج ولا اسوه فيها ولا شفاء ليها غير انك تمشي ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انك تمشي ورا امهات المؤمنين اتوب ليه تتوب لان المعاصي ما فيش معاصي مش متعديه الايام دي تتوب ليه تتوب لانك انت ما ينفعش تنزل القبر كده هتموت كده ازاي اتوب ليه تتوب لان قلبك بيموت وانت مش حاسس تتوبي لانك بتغرقي وانت مش حاسه تتوب عشان تلحق تقول لا اله الا الله وتقدر تقولها قبل الموت تتوب لازم تلحق تتوب قبل ما تموت على الوضع اللي انت فيه دهوت تتوب وتفتح كلام ربنا سبحانه وتعالى وتبدا صفحه جديده مع الله تتوبي لان ما فيش ذنب بيقف عند الذنب الذنوب بتوصل للكفر تتوب لان الله مولاك بيناديك عشان تتوب مولاك بيقول لبيك عبدي وحبيبي لبيك عبدي تتوب لان ياما ناس عملت نفس ذنوبك دي واتفضحت وماتت على سوء خاتمه واتعذبت في قبرها فانت تعيش مهدد ليه تتوبي لانك ممكن ضيعت صلوات سجده واحده بس- منها ابليس اتطرد من الجنه بسببها نتوب يا جماعه نتوب عشان نلحق نفسنا نتوب لان مفيش سعاده في جهنم ابدا ابدا يا اخواني كل واحد مننا يقول نفسي اتوب يا رب كل واحد مننا يتمنى التوبه على الله كل واحد مننا يبدا في رحله التوبه بتاعتنا في الدوره بتاعه التوبه ديت في محطات التوبه دي ان شاء الله يقول لربنا تايه بقالي سنين تايه بقالي سنين بعصيك وانا في خيرك يا رب ادعي مين ومليش اله غيرك انا مليان ذنوب يا رب بس انا ماليش غير بابك ماليش غير بابك اللي احنا اتكلمنا امبارح ان احنا نقف على باب الله سبحانه وتعالى التوصيه بتاعت الليله يا اخواني كشكول الذنوب لازم يتعمل يا جماعه لازم يتعمل انا ساعدتكم في العناصر الاساسيه بتاعته لو ما انتش فاكر العناصر ادخل على الموقع تاني على موقع ويتو الله موقع الطريق الى الله واسمع ال- الدرس تاني واكتب العناصر تاني واكتب العناصر بتاعت اتوب ليه ده وافع التوبه ايه ده لسه في الف عنصر وعنصر ده احنا لسه ما هنتكلم يا جماعه نتوب ليه ده اخطر قضيه في حياتنا اعمل كشكول المعصيه وابداي اقرا القران بقى اقريه بقلب جديد شوفي ايات الجنه هتقول لك ايه وايات الموت هتقول لك ايه وايات الدنيا وايات النار وايات عظمه ربنا وجلال ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل ما امشي انا بحب اقتنص كل موقف نتقابل فيه مع بعض في طاعه من الطاعات يعني لعل ربنا يفتح باب خير عشان كده في جمعيه من الجمعيات الجميله يعني عندنا بفضل الله في المنصوره جمعيه ولكن عامله مشروع لتفطير الصائمين ومشروع لشنط ال- رمضان ول- ل- لشنط رمضان ومشروع لشنط المدارس ومشروع للبس العيد ولكن طبعا انا اهم حاجه تهمني في يوم الوقت تفطير الصائمين تفطير الصائمين يعني جمعيه خير زاد يا اخواني جزاهم الله خيرا يعني الجمعيه النمره بتاعتها للي عايز يتبرع لتفطير الصائمين يا اخواني انا بعلن لكل الجمعيات ولكل المؤسسات وبسعى بنفسي ان انا اتواصل مع اي حد اشوفه بيعمل خير عشان اعلن له لان انا مش عايز حد ياخد ثواب ما بقاش شريك فيه انا نفسي ان كل ثواب في الدنيا ده ابقى شريك فيه ولو ان انا اعلن عنه ولو ان انا ادعي لهم انما ان ربنا يكرمنا يكرمنا بان احنا نقتنص كل فرصه طاعه يا جماعه يعني انا النهارده كنت لسه بتصل يعني ببعض اخواننا في جهه من الجهات الخيريه قلت لهم انا عايز اشارك في الثواب اللي انتوا فيه هاتوا لي هاتوا لي الرقم اللي اعلن عنه يا جماعه انا نفسي اخد اي ثواب يعني هذه الجمعيات هذه الجمعيات طبعا يعني انا بحاول ان انا ان انا اساعد اخواني وادعم اخواني واوجه الناس واوصل اللي بيتبرعوا بالخير وبيشتغلوا في الاعمال الخيريه بالجمعيات اللي تساعدهم وتشغلهم وتاخد تبرعاتهم بحيث ان الخير يملى الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى والناس تتربط ببعض والصالحين يعرفوا بعض والدنيا تمشي بقى بعد كده خلاص ما تبقاش محتاجاك في حاجه تبقاش محتاجان انا قصدي يعني في حاجه الرقم بتاع تفطير الصائمين 014 51 22000 يعني 22 قدامها ثلاث اصفار 014 51 22 قدامها ثلاث اصفار ثالث 014 51 22 ثلاث اصفار للي عايزين يتبرعوا لتفطير الصائمين يبقى ليك ثواب بكل فلوس تفطير صائم ليك فلوس تفطير ليك ثواب تفطير صائم في رمضان في يعني صوم الفريضه كمان يا بخته اللي ربنا يشرح صدره لفعل الخير وتاني زي ما قلت لكم امبارح كده في حلقه يا تارك الزكاه يا بخت الاغنياء والله يا اخواني يا بخت الاغنياء ربنا سبحانه وتعالى يوجههم للخير ويعرفهم فلوسهم دي ممكن ينالوا بقى الفردوس الاعلى ازاي لو تجروا بها مع الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا التوبه الصادقه اللهم تب علينا لنتوب اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام اللهم اعصم اذاننا من سماع الحرام اللهم اعصم السنتنا من النطق بالحرام اللهم اعصم بطوننا من اكل الحرام اللهم اعصم ارجلنا من السعي للحرام اللهم اعصم قلوبنا من تمني الحرام اللهم تب علينا توبه لا نضل بعدها ابدا اللهم اذن لنا بتوبه تقربنا اليك اللهم صلنا اليك اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب من ينفعنا حبه عندك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونلتقي في افتح لي قلبك بعد ثلاث ساعات إن شاء الله الساعة 11 بإذن الله إن شاء الله وجزاكم الله خير
يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضيق قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي تدعني يا أخي يا شقيقا